لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك و...
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي صلوش على النبي ليه صلى الله عليه وسلم ما بتصلوش على النبي مش سينفع يا عم الصلاة على النبي يا عم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد تعرف لما يبقى في حد مستجدع معاك وعامل معاك مواقف كويسة قوي وفي الاخر تطلع ايه تقوم تعمل معاه موقف مش كويس كده ولا حاجة فايه كل ما بتقابله تحس انك انت ايه مكسوف منه فكان راجل من السلف بيقول كلمة عجيبة جدا كان بيقول ايه كان بيقول آه ركز معايا يا سني اقعد بقى وركز معايا كان بيقول ايه بيقول لولا لقياني الله عز وجل بالمغفرة لأهمني منه الحياء يقول ايه تاني يقول لولا لقياني الله بالمغفرة لأهمني منه الحياء يعني ايه يقول لك انا لو جيت يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى قال لي انا غفرت لك انا ابقى مكسوف ما انا انا اذنبت عملت ذنوب كتير فكون ان انا عملت ذنوب كتير انت عارف لما تيجي واحد انت عمال تسيء لي تسيء لي تسيء لي تسيء لي ويجي في النهايه يقول لك ايه انا مسامحك الراجل بيقول كده لو لقياني الله بالمغفرة لأهمني منه الحياة فإن الرجل يذنب الذنب الصغير في حق أخيه فما يزال مستحيا منه كلما لقيه يبقى أنا بعمل موقف ندالة صغير لكن هو الراجل له جمايل عليا فكل ما أجي أبص في وشه أفتكر إيه الموقف فالنهاردة الفرصة بتاعتنا انه ما اعرف ان ربنا يغفر لك كام سنة سنتين فهي دي يعني الواحد لما يقصى يسأل عن اقصى امانيه في الايام دي يقول لك انا اقصى امانيه نفسي نفسي ان ربنا يغفر لي ذنوبي اسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا بذنب مغفور اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا بذنب مغفور وتجاره لن تبور وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب فالنهاردة لما تبقى قدامك الفرصة انت عارف حضرتك لما تبقى ببحر وفجأة اكتشفت انك انت بدأت تغرق ضعفت مش قادر تعوم وايه وزي ما بيقولوا دايما الغريق بيتعلق بايه الشاية فالأشياء بتاعتنا النهاردة دي يوم عرفة سنتين أسيب الأشياء ولا أموت عليها أموت عليها فالنهاردة يوم عرفة لا ينبغي أن يكون يوما عاديا إيه، انت عارف ايه آه، آه، آه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في ايام دهركم لنفحات فايه فتعرضوا فتعرضوا لها عسى عسى دي يمكن أن تصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعد أبدا فيمكن يوم عرفة تبقى إيه هي دي النفحة التي لا أشقى بعد أبدا يوم عرفة كده أنا كنت صايم عرفة اللي فات فربنا غفر لي سنتين أصوم عرفة ده كمان وربنا يغفر لي سنتين وأموت يوم العيد وتبقى حاجة زي الفل كده حلوة موتة يوم العيد دي اه تعرف أميز حاجة في يوم العيد إيه اللي يموت يوم العيد أميز حاجة في إيه اه اه آه، الدنيا كلها هتصلي عليه ولا كل الناس بتبقى نايمه ما حدش بيصلي كل الناس بتبقى ميزه ان البلد كلها قاعده فالنهارده انا عايز اصوم يوم عرفه بالنيه دي من ختم له بصيام يوم دخل الجنه اموت كده يوم عرفه ويتغفر لي سنتين فيوم عرفه ده هيبدا من امتى هيبدا من المغرب يعني يوم عرفه الاثنين اثنين صح كده هبدا من المغرب الحد إن ال- القاعده بيقول من احسن في ليله كوفئ في نهاره فالنهارده هبدا من يوم المغرب الحد يوم المغرب من من الحد من المغرب الحد ابدا مستعد استعداد قوي جدا ان من يوم المغرب الحد انا مستعد طول الوقت يا انا بصلي يا انا بقرا قران يا انا باذكر يا انا بسبح حتى لو نمت انا بنام بحاول انام وقت قليل جدا ولما انام قبل ما انام مركز جدا ان انا بنايم بقول يا رب انا نايم الساعه دي بس عشان اقدر اقوم اصلي عشان اتقوى على طاعتك اللي اللي بيقول له القاعده كده ان العاده تتحول بالنيه الى عباده يعني حضرتك لما تيجي تاكل تنوي انك انت بتاكل تتقوى على عباده ربنا يبقى الاكل ده اصبح ايه عباده النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم ايه صدقة فانت بتحتسب ان دي صدقة لانك بتعف نفسك وبتعف مراتك يكتب لك صدقة فالنهاردة انا عايز من يوم المغرب الحد كل وقتك مشغول بذكر جاهز لو انت قدرت ربنا سبحانه وتعالى يمكن لك طول الوقت يوم المغرب الحد ده الليل التسعة والليل التسعة من الايام العشرة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فانا قاعد انا قاعد أنا- وأنا- يعني الواحد دايما يقول لنفسه ايه انا قاعد فشويه يلاقي نفسه انت ساكت ليه قول سبحان الله والحمد لله ولا ولا شو فجاه لقيت نفسك إيه انت فاكر و- وعلى طول اول ما تفتكر تعمل ايه اه تركز كل شويه تقول لنفسك ايه فوق فوق فوق ما تخليش ضيعت وقتك إيه، طبعا الليله من اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل ما قلت انا والنبيون من قبل ايه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير فانا ايه اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر شويه اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير شويه اقرا قران شويه اصلي شويه استغفر شويه اقول سبحان الله والحمد لله المهم ان طول الليل انا ايه آه، جاهز لا هنام شوية النوم الليل لا يعادله شيء فالنهاردة انا هنام بس انا هنايم علشان الليلة دي لازم قبل الفجر يكون لي ركعتين ركعتين طوال واقعد اسجد يا جماعة احنا عندنا اشكال خطير جدا تخيل انك انت ايه صاحب الشغل دخل عليك وكده وقال لك ايه ها نفسك فين بصراحة أنا طول عمري بحلم إن يبقى عندي عربية كام يعني مئة ألف جنيه اديله العربية بمئة ألف جنيه بلاش صاحب الشغل ما تنفعش صاحب الشغل يعني إيه، عايزين حد أكبر شوية مين أكبر ممكن يدي الحاجات دي آه، حد كده يديك كل اللي نفسك فيه فأنت قاعد تقول لي أنا نفسي في عربية اديله عربية بصراحة الشقة بتاعتي ده اديله شقة واسعة العفش بقى متهرج اديله عفش الولية بقت كهنة اديله واحدة جديدة ولا بلاش دي بلاش دي ولا دي اهم حاجة فايه ربنا جل جلاله بينزل ثلث الليل يعني المغرب بيدن عندي سبعة الفجر بيدن عندي ثلاثة من سبعة ب 12 خمس ساعات لحد ثلاثة ثمان ساعات يعني حوالي ثلاث ساعات الا ربع ربنا سبحانه وتعالى ينزل يقول هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب فلازم على الأقل تبقى ساعة ستنا عائشة بتقول ايه فتفحصت النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش فلم أجده فتحسست فوجدته ساجدا ورجلاه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك أعوذ يعني ألجأ واحتمي برضاك يعني أنا نفسي ترضى عني بسخطك إن أنت ربنا لو رضيت عني مش هتسخط علي أعوذ بمعافاتك من عقوبتك ما أنت قدامك حاجتين لا يعاقبك لا يعفو عنك فأنت إيه تلجأ إلى العفو في إيه بدلا من العقوبة أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك بك منك وربنا سبحانه وتعالى لا بيعاقب أخوه الرحيم فأنت تلجأ إلى رحمة الله وتستجير بها وتستغيث بها حتى لا يعاقبك الله سبحانه وتعالى وقعد يقول كتير فإيه المانع أن أنا أمسك الدعاء ده وألبت فيه طول الليل أسكت ساعة ساعة كاملة وهي ماسك الدعوات دي بس الدعوات دي طلع من القلب اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وتفتكر كده ذنب يا رب ده موقف سخط ارضى عني كان راجل من السلف بيقول ايه يقول كلمة جميلة بيقول ايه اللهم ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعف عني فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض تاني تاني اللهم ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعف عني فإن السيد قد يعفو عن عبده وإيه وهو عنه غير راض التاني كان بيقول إيه اللهم اعف عني اللهم إيه اعف عني واجعل تحت العفو ما ترضى به عنا احنا طمعنا قوي في ان حاجة اعلى فالنهاردة ركز على قضية العفو احنا قلنا العفو ده كان بتاع رمضان العفو ده ان ايه الصحيفة بتاعت العبد ممكن يبقى بعبد في الجنة والجنة الصحيفة بتاعته فيها ذنوب فربنا سبحانه وتعالى يدنيه من كنفي ويقول عبفوه بذنوبي لكن العفو ده ان الذنب يتشال من الصحيفة فانت تركز اللهم اعفو عني اعفو عني اعفو عني طمعك يبقى أعلى إلا أعلى من العفو والرضا ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعف عني فركز خلي الليلة دي طول الليل ساجد تطلب الامبارح انا كنت بقرأ دعاء بس كان جميل قوي المشكلة ان احنا حافظينه بس احنا ما بنقولوش كتير الراجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه كان بيقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ياه جهد البلاء ان البلاء بقى كتير قوي لدرجة انك انت تعبت احيانا كتير الواحد مننا بيقول يا رب انا تعبت فبدل ما تقول يا رب انا تعبت تقول ايه أعوذ بك من جهد البلاء أحيانا بتبقى عندك مشاكل مادية فأنت مستحمل بس خلاص أنت مش قادر فأنت تقول يا رب أعوذ بك من جهد البلاء أحيانا مراتك بتبقى أرفك ومط... مش قادر فتقول يا رب أعوذ بك من جهد البلاء أحيانا بيبقى الألم فوق قدرتك على التحمل فتقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء أحيانا بتبقى في ضغوطات مادية أنت عايز تبقى يا دوبك مستور فالدنيا يا دوبك كل ما تيجي تزقها تتقلب عليك فإيه المانع إن أنا أقعد طول الليل يا رب أعوذ بك من جهد البلاء أنا مش قادر حتى في قضية الذنوب أنا كل ما توب برجع يا رب مش قادر أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء الشقاء درجات كده عمال ينزل فأنا مش عايز أنزل في الشقاء ما هو إيه إيه يوم القيامة فمنهم إيه شقي وإيه وسعيد فأما الذين إيه سبكم الذين شقوا فأما الذين سعدوا ها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعل فأنا مش عايز درك الشقاء مش عايز أنزل مش عايز مراتي تبقى وبال عليا ولا ابني يبقى وبال عليا ولا فلوس تبقى وبال عليا ولا ديني يبقى وبال عليا أعوذ بك من سوء القضاء سوء القضاء إن, إن, إن أحيانا بتبقى أنت البلاوي تحس إنها البلاوي بت من وسط الناس بتعمل إيه بتسنطر عليك فانت عمال تقول اعوذ بك من ايه من سوء القضاء وشماتة الاعداء ايه المانع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك كنت مستور ومحفوظ ومتصان فبدأت تطلع الفضائح عليك فدي نعمة الستر كان معك فلوس ومستور وعايش بدأت الفلوس تقل والحياة بتغلى كنت فصحتك بدأت تضعف زوال نعمتك كنت بتقدر تصلي ركعتين بدأوا يروحوا منك كنت حافظ القرآن بدأت تنسى كنت بتحضر صلاة الجماعة بدأت تروح منك فأنت تقول اللهم إني أعوذ بك من إيه من زوال نعمتك وتحول عافيتك كنت في عافية بدأت العافية تتحول كانوا زمان بيقولوا أيام العافية إيه لا سقم فيها وأيام السقم لا عافية فيها فإيه المانع أن مطول الليل ماسك في الدعوات دي ومفيش مانع انك انت تقول الدعوة 100 مرة 30 40 لان انت كل ما بتقولها اكتر بتطلع اكتر يمكن في مرة وانت بتقول يقول الله سبحانه وتعالى استجبت لك عفوت عنك غفرت لك محوت ذنبك اذهبت عنك البلاء اعطيتك العافية ايه المانع اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك إيه المانع فالنهاردة أنا عايز الليلة دي تبقى كده أنت طلعت من الليلة دي كتير مننا فاهم الدنيا غلط كتير مننا فاهم أنه لازم ينام كويس قوي عشان يصبح الليل إيه لا نحن نتقوى بالإيه بالعبادة الآية بتاعت سورة هود بتقول إيه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إيه آه. يزيدكم قوة الآية بتقول إيه حد حافظ ها قول يمتعكم إيه متاعا حسنا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فالنهاردة العبادة بتدي قوة قوة المؤمن فين في قلبه فالعبادة بتديه قوة اوعى تتخيل ان انت عشان صليت قيام الليل انك مش هتروح الشغل مين اللي قال كده قيام الليل يديك القوة على انك انت تشتغل تنام ساعتين وتحس انك انت نمت عشر ساعات انك انت قوم سبحت مية تسبيح ده يديك قوة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مية يديك قوة قريت قرآن يديك قوة صليت ركعتين تديك قوة تصدقت بصدقة تديك قوة لانك انت بتركن الى ايه قوة الله بتستمد قوتك من طاعة الله اما اذا انت حضرتك فضلت قاعد ونايم علشان تصحى الصبح عشان تقدر النوم عادة بيجيب ايه والكسل بيجيب ايه كسل والراحة بتجيب ايه راحة واخدين بالكم الفكر هعمل حاجة جميلة في حديث جميل قوي ان العبد اذا نزل قبل الفجر فذهب قبل الاذان فصلى ركعتين ثم انتظر الصلاة كتبت صلاته هذا اليوم في الصلاة المقبولة حديث من صحابة الشيخ الألباني في الصحيح الترغيب والترهيب ان انا هنزل قبل الفجر واروح الايه المسجد واصلي ركعتين واستنى الفجر لما يأذن والمغرب فجر يأذن واقعد للشروق النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان إيه ثم صلى ركعتين كانت لك أجر إيه حجة ها وعمرة تامة ها تامة تم النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته إلى صلاة جماعة لا تخرجه إلا صلاة كانت له كأجر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته إلى صلاة نفلة كانت له كأجر عمرة كل الحاجات دي لازم تحتسبها اوعى تفوت منك يعني انت خمس صلوات بخمس حجج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من بيته الى تسبيحة الضحى عندك مسجد في الشغل اوضه عاملينها مسجد في الشغل حضرتك في الساعة 10 كده تروح تتوضى وتروح تصلي ركعتين بنية صلاة الضحى من خرج الى تسبيحة الضحى لا تخرجه الا تسبيحة الضحى كانت له كأجر ايه عمرة خلاص بعد كده بعمل ايه اصلي وافضل قاعد في المسجد اقرأ جزء قرآن بعد جزء القرآن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 بعد كده أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 100 أصلي ركعتين وبعد كده أقول لا إله إلا 100 وبعد كده أفضل طول يومي كده تخيل إن بدأت رحمات الله جل جلاله تنزل تنزل أنا بصلي تصيبني ولا ما تصيبنيش يعني هل تصيب القائم ولا النائم الذاكر ولا الغافل الصائم ولا المفطر آه. ليه ما اكونش حريص ان انا قبل اليوم ده ما يجي اروح مجهز زي ما كنا بنعمل في رمضان 10 شنط انا كنت بعمل فكرة زميلة بقول على فكرة ما بعملش بقول على فكرة جميلة زمان هروح اجيب 5 كيلو رز واروح احط في شنط كل شنطة نص كيلو ماشي واروح اجيب 10 فراخ لا 10 فراخ خمس فراخ وكل شنطة احط فيها نص فرخة ونص كيلو رز واروح لعشر أسر فقراء النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام وإيه أطعموا الطعام تخيل بيت مش لاقي ياكل فجأة بقى عنده إيه نص كيلو رز ونص فرخ ويا سلام لو جبت معاهم ربطة ملوخية بكم ربطة الملوخية دلوقتي؟ ثلاثة بخمسة آه، تلاتة بخمسة دلوقتي آه. وبقت وجبة تخيل لو كل دول صايمين انا اديت عشر وجبات لعشر بيوت كل بيت فيه واحد صايم انا خدت اجر كام وانا كام ومراتي وعيالي قبل الظهر بنص ساعة انا رحت اتوضيت وحريص جدا ان انا اصلي ركعتين الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الضحى صلاة الاوابين حين ترمض الفصال احسن وقت لصلاة الضحى قبل الظهر بنص ساعة حين ترمض الفصال انا عندي جمل صغير الجمل الصغير ده بيسيبوه قاعد في الشمس لحد قبل الظهر في نص ساعة الشمس تحمى عليه يروحوا ناقلينه من الشمس الى الظل دي سموها ترمض الفصال الفصيل اللي هو ابن الجمل والرمط شدة الحر بنقله من الحر الى الظل ده احسن وقت لصلاة الضحى اسمه صلاة الاوابين ربنا قال نعم العبد انه اواب الظهر اذن بصلي اربع ركعات طوال اتنين واتنين وبصلي بعد الظهر اربع ركعات طوال اتنين واتنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج مش هيخش لن يلج النار رجل حافظ على اربع قبل ظهر واربع بعد الظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن متسنبة الكبائر حريص ان انا كل حاجة ليا نية قاعد بسبح بنية حضرتك تسبح سبحان الله الحمد لله ولا الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس النبي صلى الله عليه وسلم قال من ايه من هاب الليل أن يكابده وخاف العدو أن يجاهده وبخل بالمال أن ينفقه فعليه سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ربنا سبحانه وتعالى قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم قاعد شغال طول اليوم لحد أصلي العصر وبعد صلاة العصر افضل اقول لا اله الا الله مئة مرة الف مرة وبعد كده ابدأ في الدعاء لان ربنا جل جلاله بيتنزل عصر يوم عرفه من العصر للمغرب وابدأ اتمنى احشد كل ادعيتي نفسي في ايه ابدأ كده ابقى منظم انا عايز ايه عايز ايه لمراتي عايز ايه لولادي عايز ايه لابويا عايز ايه لامي عايز ايه لاخواتي عايز ايه لجيراني عايز ايه للمجتمع كله عايز ايه لديني عايز ايه لاخرتي تبقى منظم ما تبقاش انك انت بتدعي دعوة كده لا حضرتك ما فيش مانع انك انت تنظم انا هدعي لنفسي واحد اتنين تلاتة تبص وتدعي تخلص دعوة تخش على واحد تاني وتالت لازم تبقى الدنيا منظمة فانت معاك من العصر للمغرب من العصر للمغرب دلوقتي ثلاث ساعات كاملة احنا بنخلص العصر الساعة كام اربعة المغرب الساعة كام سبعة ثلاث ساعات كاملة لا تنزل يدك حضرتك تنزل يدك تريح شوية وترفع تاني ربنا بينزل سبحانه وتعالى ويباهي ماشي الملائكة بأهل الأرض فأنت رفع إيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين لا يضع فيهما من الخير شيء تفضل طول الوقت قاعد رفع إيدك تخيل بأن أنت صايم وده وقت إجابة دعاء وده وقت التنزل الإلهي ويوم عرفة وانت صايم فلك دعوة مستجابة ما تسكتش أذن المغرب اوعى تنسى ابتلت الأرخ بالماء وإيه وذهب الظمأ وثبت الأجر ركز على إيه ثبت الأجر ده يبقى يوم عرفة اوعى تضيع منه ساعة حتى وانت نايم انت افترض انك انت هتنام لك ساعة تريح ولا حاجة لو انت نايم وانت بتتقلب وانت بتتقلب تقول ايه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد لله شكرا سبحان الله والحمد لله والله وتفضل كده من الجنب ده للجنب ده الجنب ده طول ما انت نايم اول ما تفوق تعمل ايه اول ما تصحى من النوم الحمد لله الذي احياني وبعد كده بتكمل على طول ما يبقاش يوم عادي في حياتك تخيل انك انت في يوم عرفة حضرتك كنت بتلعب كورة ولا كنت ماشي في الحر طول النهار بره والشمس وفجأة ساعة دخلت البيت فدخلت تحت الدش فتحس كده بالتش دي ساعة المغرب ان اتغفر لك سنتين من جمال انك انت ايه تعبت فضل المكافأة المكافأة دي هي الدش البارد بعد ذنوب سنتين التي النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون ثم تأتي الصلاة فتطفئها فالنهاردة نحن نحترق من السنة للسنة فيأتي يوم عرفة يطفئها فيطفئها أسأل الله سبحانه وتعالى ولي لكم العمل الصالح والرزق الطيب والعمل المتقبل يا رب صلي وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك